الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أود أن أكلمكم اليوم عن فضيلة طول البال طول البال يسموها طول الأناه وطول الروح وسعة الصبر ورحابة الصدر إلى آخره وربنا موصوف بطول البال ربنا طويل الأناه وطول البال يعني فضيلة الصبر أيضا والكتاب بيقول بصبركم تقتنون أنفسكم وبيقول من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص وفي المزمور بنقول انتظرت نفس الرب من محرس الصبح حتى الليل يعني من البداية لحد النهاية وفي مزمور آخر انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب دي طول الأناة والإنسان لما يكون عنده هذه الفضيلة يعيش مستريح طول الأناه موجودة في حكمة الله من جهة تدبير الأوقات بيقول الكتاب ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه ودايما ربنا يعمل الشيء الحسن في الوقت الحسن حتى الخلاص قيل عنه ان ربنا تممه في ملء الزمان في ملء الزمان في الزمن المظبوط اللي تمت فيه كل النبوات وكل الاستعدادات وكل الاشخاص الذين يتعلقون بقصة الملك الحمد لله ان طولنا بالنا بس مجلل مع ان ربنا وعد حواء بالخلاص إلا أن الخلاص لم يتم إلا في ملء الزمان والعالم انتظر مدة طويلة لكن ربنا كان بيجهز كل شيء بطريقة كويسة وبطريقة سليمة فعلينا أن احنا ننتظر ونطول بالنا في كل شيء بس ننتظر في ثقة وفي رجاء ومن غير قلق ومن غير تذمر ومن غير تعب نفسي إبراهيم أب الآباء وعدوا ربنا أن يديله ابن اداله الابن بعد 25 سنة لكن ربنا ما نسيش وعده لإبراهيم جايز إبراهيم لطول المدة افتكر ربنا نسي لكن ربنا ما كانش ناسي هذا الوعد وكما أن ربنا طويل الأناه في مواعيده هو أيضا طويل الأناه في معاملة الخطاة يعني احنا ساعات نتعب ونتنرفز من جهة الشخص الخاطئ وعايزينه لازم يتعاقب وربنا طويل الأناه شوفوا معاملة الفرعون كان مرة يكلمه وما فيش فايده وياخد ضربة من الضربات ويقول خلاص أفقيت وصلوا لي وما عدتش تاني ويرجع زي ما كان لكن ربنا فضل مطول أناته عليه لغاية لما كأس الغضب بتاعه قد امتلأ وحتى في الوعد بأرض الموعد ربنا طول أناته وقال لهم لأن كأس الأموريين ليست كاملة لما يمتلئ كأسهم تبقى تخش أرضك هكذا أنت أيضا إذا كنت ماشي في الخطية ووجدت ما فيش عقوبة ولسه ربنا مطول باله عليك ما تفتكرش انه يعني الحكاية هتمر بدون عقوبة بس جايز الكأس بتاعك لم يمتلئ بعد فاحترس الكتاب بيقول ان في ناس بيمشوا في الخطية غير عالمين ان طول انات الله انما تقتادهم الى التوبة فربنا بيطول اناته عشان يدي الانسان فرصة لكي يتوب مش عشان يستمر وإلا يتعرض للعقوبة ولذلك في سفر الرؤيا تكلم عن الخاطئة إيزابيل وقال أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب بعد كده أعطتها أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب بعد كده تتعاقب في ناس كانوا حالتهم صعبة جدا والمؤمنين بيشكوا منهم على الآخر وربنا فضل بيطول أناته لغاية لما حولهم من أشرار إلى قديسين يعني خدوا مثل لكده شاول الترسوسي كان بيجر رجالا ونساء ويرميهم في السجن وكان يضطهد الكنيسة اضطهادا مريرا وربما ناس كتير كانوا يقولوا له ليه يا رب ساكت على الراجل ده يقول لهم صبركم انا مطول بالي عليه لغاية لما يجي الوقت اللي اكتسبوا فيه للايمان وفعلا تحول شاول الطرسوسي الى القديس العظيم بولس الرسول بطول انات ربنا زي والي انصنه اللي كان من أصعب الولاة في تعذيب المسيحيين ربنا طول باله عليه لغاية لما حوله إلى شهيد وبقى أحد الشهداء يونان النبي خالف ربنا ورفض أن ينفذ أمره وأخذ سفينة وهرب فضل ربنا مطول باله عليه بتجارب في السفينة في البحر لغاية لما وداه نينوى برضه لكي ينادي عليها ولكي تخلص نينوى بتوبته تخلص نينوى ببشارته بالتوبة بكرازته بنفس يونان مش أول ما لقاه خالف وغير أمر ربنا وهرب إنه قال مش عايزه لا طول باله عليه لغاية لما رجعوا إليه كذلك ربنا طول باله على البلاد الشيوعية التي كانت تنكر وجود الله وكانت تضطهد المؤمنين وكان حالة صعبة جدا في روسيا سبعين سنة وربنا ساكت ومطول باله وأخيرا رجعهم إليه وإلى الإيمان به ربنا يطول باله وعنده خطط يجتذب بها الناس بل في رومانيا أيضا أيام شوشسكو كان حالة صعبة جدا واضطهاد للكنيسة هو ومراته والناس ياما كانوا بيشكوا ربنا طول باله شوية لغاية لما غير رومانيا ورجعها للإيمان مرة أخرى ربنا طول باله على الأمم الذين كانوا يعبدون الأصنام لغاية لما أرجعهم إليه ودخلوا في الإيمان ربنا طول باله على الابن الضال لغاية لما عاد وقال له أخطأت إلى السماء وقدامك اجعلني كأحد أجرائك طول أنات الله على الخطاة طول أنات الله في تحديد الأزمنة طول الأنات في الصلاة مفروض الإنسان يصلي ويطول باله لغاية لما ربنا يستجيب له طلبه أو يعطيه طلب أفضل من كده يصلي ولا يخلق ويطلب وينتظر بدون ما تتعب نفسيته ويفقد سلامه الداخلي وأحيانا إنسان ييأس ويقول لا فائدة مفيش فايدة بينما الكتاب بيقول انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب يعني تنتظر الرب بقلب شديد مش بقلب مهزوز من جوه ساعات الناس لما يصلوا ربنا يخيل إليهم أنه لا يستجيب يلجأوا إلى الطرق البشرية أو إلى الحكمة البشرية وقع في الحكاية دي أبونا إبراهيم أبو الآباء لما ما جالوش ابن لجأ إلى طريق بشري هو هاجر لكن ربنا قال له بالسارة يدعى لك نفسك وبعدين قالوا الناس لكن ما كانش زي نجوم السماء ورمل البحر فلجأ إلى قطورة جابت له عيال كتار العجيب إن كتير من الطرق البشرية تجيب نتيجة سريعة لكنها لا تكون حسب مشيئة الله المشكلة إن الناس مش عايزين يطولوا بالهم لغاية لما ربنا ينفذ مشيئته زي حكاية رفقة وابنها يعقوب رفقة ربنا كان يداها وعد بأن يعقوب هو اللي هياخد البركة من ساعة ما كانت حبلة وقال لها في بطنك أمتان ومنك يسترق شعبان وكبير يستعبد لصغير لكن لما جه وقت البركة اضطربت ولجأت إلى الطرق البشرية من طرق الخداع وفي ابنها البركة من أبيه ما كانش عندها طول بال ياما ناس في الصلاة ما عندهمش طول بال فيتضايقوا من ربنا ويهددوا ويقولوا هنسيب الكنيسة هنسيب الاعتراف هنسيب التناول هنسيب الصلاة والصوم كله لأنه عايز لازم يطلب الطلب يجي له الحل في نفس الوقت مسألة عايزة طول بال مش بس في الصلاة في حل المشاكل أيضا انت في مشكلة وتطلب من ربنا ان يحلها طول بالك على بال ما ربنا يحلها بالطريقة اللي يلاقيها مناسبة يعني خدوا مثل من الأمثلة يوسف الصديق لو ربنا حلله مشكلته من أول الطريق مشكلته مع إخواته كان زمان يوسف الصديق ده مجرد راعي غنم بسيط لا راح ولا جه ولو حلله مشكلته التانية مع امرأة فوتيفار وما دخلش السجن واتحلت المشكلة كان زمانه مجرد عبد في بيت فوتيفار لكن ربنا طول باله بالنسبة لمشكلة يوسف لغاية في الآخر لما خلاه الرجل الثاني في المملكة والأب الروحي لفرعون حكاية عايزة طول البال لما يكون عندك مشكلة اعطي زمنا للمشكلة لكن ما تقولش لازم دلوقتي لازم دلوقتي أنا فاكر مرة كان عندي مشكلة وقلت أنا هسيب ربنا للمشكلة دي ثلاث أربع سنين على بال ما تتحل واتحلت قبل الثلاث سنين لكن المسألة عايزة طول بال عايزة طول بال وعايزة عدم قلق وعايزة ان الانسان ينجو من حمى الاسراع حمى الاسراع الاسراع ده زي حمى تلاقي انسان مجتهد عايز لازم تخلص بسرعة لازم النهاردة لازم دلوقتي لازم مش عارف ايه لا حكاية تحتاج لطول بال مشاكلك سيبها لربنا وربنا هيحلها بطريقته الخاصة برضه طول البال في حكاية التربية والخدمة تربية العيال الأطفال من الوالدين عايزة طول بال على بال ما طبعهم يمشي مظبوط بالنسبة لخدمة الخطاة تحتاج أيضا لطول بال ما تفتكروش لما الواحد يلقي عظة الناس يتغيروا بمجرد العظة على طول جايز يتأثروا لكن علشان يتغيروا عايز الواحد ينتصر على طبعه وعلى نفسيته تاخد وقت المسألة تحتاج لوقت مش خادم يخدم وبعدين ما عندوش طول بال ويلاقي الناس ما تصلحوش يقول ما فيش فايدة إما يقول أنا مش نافع كخادم أو يقول المخدومين دول ما فيش فايدة فيهم لا أنت نافع والمخدومين في فايدة فيهم بس طول بالك لغاية ما تتصلح الأمور يعني لما بنلقي بذرة في الأرض بتطلع شجرة على طول أو لما نحب نحط شكلة في الأرض بتطلع شجرة وثمر على طول بتاخد حالها لغاية لما تنمو وتطرح الثمر بعد ثلاث سنين أربع سنين لازم الفلاح يطول باله وكل شجرة ليها ميعاد في الإنتاج أو مثلا دجاجة تحتضن البيت بتاعها تاخد الوقت الكافي لغاية لما البيض يفقس ويطلع كتاكيت لكن على طول أول ما تنزل بيضة تبقى كتكوت على طول لا إذا كانت الدجاجة عندها طول البال فكان بالأولى إحنا أو زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم إن كان الجنين الجسدي بياخد مدة تسعة أشهر على بال ما ينمو ويخرج فكان بالأولى الناحية الروحية بتاعت الإنسان جايز تاخد وقت أطول فنحتاج فينا نخدم الناس إن إحنا لا نقلق على نموهم ولا نقلق على توبتهم ولا نقلق على تغيير تبعهم نديهم وقت ونطول بالنا وما نقلقش مش قد اعتراف يدي نصيحة للشخص اللي بيعترف عليه يجي ما ينفذش النصيحة يقول له انت مش نافع انت قد مش مطيع انت, انت لا يا ابونا الحكاية مش كده ده في انسان داخلي عنده بيقاومه في طبع جواه بيقاومه فيه رصيد من الخطية عنده بيقاومه اصبر عليه وطول بالك عليه لغاية ما يمشي كويس ويبقى عارف عدم طول بالنا جايز يجي احيانا من ضعف اعصابنا اعصاب تعبانة عايزة لازم كل حاجة تنتهي في التو والساعة وإلا الواحد يتعب أو جايز الإنسان يكون عنده نوع من الاندفاع والتسرع ما يقدرش يطول باله ده في ناس ما يقدروش يطولوا بالهم في الكلام أثناء ما غيره بيتكلم يروح مقاطعه وداخل فيه على طول طب سيبه لما يخلص كلامه وبلاش المقاطعة دي الاندفاع التسرع موجودة حتى في التفاهم في الإقناع تلاقي الاندفاع والتسرع الواحد ما, يكم... ما يخليش اللي قصاده يكمل رأيه يروح داخل فيه على طول كده حكاية الاندفاع بتخلي الإنسان أحيانا اللي ما عندوش طول البال يصدر قرارات غير مدروسة لأن ما اداش نفسه الفرصة بطول البال اللي يدرس الأمر أو ياخد مواقف ارتجالية عرضة للخطأ لأن ما كانش عنده طول بال للدراسة للتأني للتفكير لبحث الموضوع من جميع نقاطه وساعات الناس اللي ما عندهمش طول البال يدفعون القادة إلى عدم طول البال برضه خلصين الموضوع لازم بسرعة ما تجيش الأمور كده طولوا بالكم كل حاجة تاخد وقتها من التفكير من التدبير من معرفة الطريقة ومعرفة الوسيلة لكن ما تجيش كده على طول شيل ده وحط ده وشيل ده وحط ده هي ايه الشطرنج ده امور الكنيسة عايزة طول بال من ضمن الناس اللي كان عندهمش طول البال ومندفعين القديس العظيم بطرس الرسول الذي لا نستحق تراب رجليه لكن كان عنده حكاية الاندفاع دي مش مطول باله سعد غسيل أرجل رجلي المسيح يصرف له لا لا لا لا لا مش ممكن ده لو ما غسلتش رجليك ما يبقاش ليك معايا نصيب طب خلاص اغسل كمان ايديا ووشي وكل آه اندفاع مفيش طول بال الانسان اللي عنده طول بال بيفكر بيفكر ويكفي ولذلك تلاقي اللي عندهم طول بال ما يتكلموش بسرعة في الأول يدرس الكلمة قبل ما يقولها ربنا ادى الناس بعض التدريب عملية في طول البال زي موضوع إيليا النبي ربنا كان وعده بأنه هينزل المطر وبعدين إيليا صلى أول صلاة ما جاش مطر تاني صلاة لغاية سادس صلاة وما جاش المطر على الرغم من وعد ربنا برضه طول باله وصلى الصلاة السابعة فرأى غيمة حجم كف اليد قال خلاص جات المطر بطول البال على رأي المثل طول البال يهد الجبال الإنسان لما يطول باله يوصل للنتيجة لكن ما يطولش باله يتعب المسيح كان ماشي في الطريق وكان معاه يوحنا الحبيب وأخوه يعقوب ومدينة في السامرة أو قرية في السامرة رفضت أن تفتح أبوابها له فدول اندفعوا بسرعة وقالوا له أتشاء يا رب أن تنزل نار من السماء و... يا رب أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة زي ما فعل إليه قال لهم طولوا بالكم لستما تعلمان من أي روح أنتم أنا مش جاي أهلك الناس أنا جاي أخلص الناس مش بالاندفاع شيل ده وحط ده وفضل يطول باله لغاية لما السامرة دخلت في الإيمان وبقاله شعب في السامرة بطول البال وبالتلميذين دول اللي كان اسمهم بوانرجس لقبهم بوانرجس يعني أبناء الرعد تحولوا إلى الحب العميق بنسميه يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب ده كان اسمه فوانرجس ابن الرعد بطول البال تحول إلى الحب وإلى طول الأمان بطول البال جايز ربنا يأتي في الهزيع الرابع من الليل وجايز احنا يعلمنا ان احنا نطول بالنا حتى الساعة الحادية عشر من النهار طول البال فضيلة كويسة تريح الشخص وتريح اللي حواليه ويستريح مع ربنا اتفضل